With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com slash spoken. That's linkedin.com slash spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
اهلا وسهلا بالمستمع الجميل انا من ساعه ما سبتني الحلقه اللي فاتت وانا قاعد هنا بعمل حاجه من حاجتين قاعد اقرا وقاعد اطلب اننا ناخد حقوق ملكيه اسمي المقدم اصل الاسم حلو كده لا وجديد فمش عايز اي حد بقى يطلع يقول انا المقدم بتاع البرنامج الفلاني بعد ما انا خلاص قلت ان انا المقدم فاهمين قصدي يعني الموضوع نعم ركز في موضوع الحلقه ما خلاص يا بابا خلاص فهمنا يا ساتر الناس ما عندهاش ريحة الصبر المهم الحقيقة هي إن خلال الأسبوع اللي فات ده أنا قررت أتهور وأفتح الإنترنت وأشوف العالم بره أوضتي عامل إزاي ويا ريتني يا ريتني ما شفت يا مستمع الجميل واحد آه، بيقول على تويتر إن الشاورما لحمة أحسن من الشاورما فراخ فواحدة دخلت تقول له آه، ولا أنت إيه اللي أنت بتقوله ده بس هي قالته بشكل يعني لا يصح و- وانتوا عارفين ان ده برنامج محترم إيه، المهم ما علينا بعدين بقى الشخص الاولاني رد عليها قال لها انت ما عندكيش بق عشان تدوقي راحت قال له انزلي ايه اللي بيحصل في السكريبت ده المهم لو دخلت على مواقع التواصل هتلاقي ان في خناقه بتحصل بشكل يومي وانا كالمقدم بتاع البرنامج ده لما بشوف خناقه بعمل حاجتين بعمل فشار وبسال نفسي سؤال مهم ايه هو الصح لكي اوضح وجهه نظري اللي عارف ان انت هتتفق معايا فيها كده كده محتاجين ناخد القصه من الاول ونتفلسف على الناس اللي بتتفلسف على السوشيال ميديا الجمله دي عظيمه اولا الخناق عباره عن اختلاف في معتقدات فئات مختلفه من الناس هذا الاختلاف عاده يتمحور حول ما هو الصح بمعنى أصح الناس بتتخانق مع بعضها لأنهم مقتنعين إنهم صح وبيحاولوا يثبتوا للفئة أو الفئات الأخرى المشاركة في الخناقة إنهم غلط وللأسف محدش بيعمل زي كده وبيقعد يفكر في الصح ده وإيه اللي بيخلي فئة أصح من فئة أخرى في ردود كتيرة على سؤال إيه هو صح وفي وجهات نظر فلسفية ممكن تقرا فيها لو حابب لكن الحقيقة إن الأسبوع اللي فات ده وأنا قاعد أقرا كتابي الجديد The Art of Thinking Clearly افتكرت حاجة مهمة جدا وهي الماجوريتي influence أو تأثير الأغلبية عشان نتكلم جد يا عزيزي يا مستمع في بعض الحقائق في هذا الكون لا يمكن رفضها زي مثلا ان الشاورما فراخ احلى كتير من الشاورما لحمه ولكن في احيان كتير بشكل لا ارادي مخنا بيقرر لنا ايه هو الصح وايه هو الغلط ممكن في اوقات مثلا يلجا لذاكرتك الجميله عشان يفتكر اجابه في امتحان اخر السنه وبرضه عادي الاجابه تطلع غلط وفي احيان اخرى ممكن يلجا مثلا لمبادئك او اخلاقك في تقرير ما هو صح او ما هو غلط بس انا مشكلتي لما مخنا مش بيلاقي معلومات كافيه لتحديد الصح وبيلجا لحاجه تانية بيلجا للاغلبيه انا توهتك النهارده يا مستمع ولا ايه سكوتك ده عادة معناه حاجة من حاجتين يا اما انت جعان زيي يا اما انت مش فاهم انا هفترض ان الكلام عن الشاورما جوعك واكمل بس رجع الحلقة واسمعها تاني لو وقعت مني في اي حتة في النص خلونا بقى نرجع لموضوع الأغلبية ده في كتابه The Art of Thinking Clearly الكاتب السويسري رالف دابيلي بيقول كلام عظيم جدا وده كاتب يعني سويسري فمش محتاجين يعني بصراحة نتأكد من مؤهلاته تخيل معايا يا مستمعي الجميل الموقف الآتي انت في يوم من الايام سايق رايح تجيب شاورما ولقيت مجموعه كبيره من الناس واقفه جنب الشارع وبصه على السماء من غير ما اقول حاجه اول حاجه هتعملها بلا شك هي انك تبص للسماء تشوف الناس بص على ايه توبالي بيوصف ده بال social proof او الدليل الاجتماعي للترجمه الحرفيه ال social proof ده في أحيان أخرى بيسمى ال herd instinct أو فطرة القطيع وبيقول لك الآتي الناس بتحس إنها بتعمل حاجة صح لما بتتصرف زي ناس تانية بمعنى أصح لما بنشوف ناس أكتر ماشية ورا فكرة معينة أو بتعمل تصرف معين إحنا بشكل فطري بنعتقد إن الفكرة دي أصح وأفضل والمسمى بتاع فطرة القطيع دي مش هدفها إنها تقلل منك يا مستمعي بس تقصد تصرف يشبه الكائنات اللي بتبقى في قطعان عشان نوضح موضوع القطيع ده فنتخيل موقف معين في قطيع من الغزلان واقفين في حقل بياكلوا ويعني عايشين حياتهم على طرف القطيع من بره غزالة وليكن اسمها عفاف لمحت بنظرها الثاقب فهد متربص مستني ففي محاولة للهروب تهلع عفاف وتبدأ تجري الغزلان اللي حوالين عفاف يبصوا ويشوفوا الفهد ويجروا هما كمان في بقى غزالة في الناحية التانية خالص من القطيع اسمها غزل مش عارفة تشوف الفهد ولكنها شايفة جزء كبير من القطيع بدأ يجري في ناحية معينة وفي اللحظة دي غزل عندها اختيار من اختيارين يا إما تعمل اللي القطيع بيعملوه وتجري وخلاص أو تلتزم بمبادئها وما تجريش إلا لو شافت مصدر للهلع من غير ما أكمل القصة لو غزل قررت تلتزم بمبادئها في احتمالية كبيرة إنها للأسف تموت في الحالة دي الغزلان اللي بيمشوا ورا القطيع فرصهم في البقاء أكبر بشكل فطري الحيوانات بتورث ده من بعض اللي بيمشي ورا القطيع فرصه في البقاء أكبر فهمت ليه بقى بنقول على الدليل الاجتماعي ده فطرة القطيع؟ وفقا للدليل الاجتماعي الأغلبية غالبا صح زي ما غزل اكتشفت بعد ما الفهد اتغدى عليها ثلاث دقايق حداد على روح غزل يا جماعة نعم نخليهم نص ساعة اهو الناس برضو محتاجة تستوعب الكلام ده فأنا يعني قلت إن أنا أديهم يعني آه، لحظة يتنفسوا يعني طيب هل انا وانت يا مستمعي الجميل عاملين زي الغزلان هل احنا بنمشي ورا القطيع لا طيب انت بصيت فوق ليه لما لمحت الناس في الشارع بتبص لفوق والله يعني يا مستمعي انا معاك في ان وحش قوي نقارن نفسنا كبشر بالحيوانات خصوصا ذكائنا المعهود اللي بيخلينا وقت ما يكون في وباء عالمي زي دلوقتي كده نستهتر وما نلبسش masks بس من غير تلقيح العلماء بيحبوا قوي يعرفوا إجابات أسئلة علم النفس دي وإحدى أشهر الاختبارات اللي حصلت في فهمنا لظاهرة الدليل الاجتماعي عملها عالم اسمه سولومون آش الاختبار اللي زميلي آش عمله كان سهل ولطيف بس عايزك المستمع كده بقى تقعد وتركز معايا زميلي آش كان حابب يدرس تأثير الناس على بعض في مواقف مخالفة للمنطق يعني كان حابب يشوف مدى تأثيرنا باللي حوالينا لما آراء الغير دي بتكون غلط وعشان يدرس الموضوع ده عمل اختبار بسيط جدا جاب شخص ولنسميه مثلا إبراهيم وقال له يا إبراهيم أنت هتكون جزء من اختبار يقيس النظر في الاختبار إبراهيم مطلوب منه يقارن خط بطول معين لثلاث خطوط تانيين ويقول أنهي خط من التلاتة نفس طول الخط الأولاني وكان في فرق كبير ما بين الثلاث خطوط فسهل قوي قوي لابراهيم يعرف انهي خط من الثلاثه مطابق مع الخط الاول بس عشان يدرس موضوع الأغلبية ده الزميل آش جاب إبراهيم وقال له بص أنت هتقرر أنهي خط مطابق مع سبع مشتركين تانيين بس بص بقى الخباثة في الحتة دي السبعة التانيين دول ما كانوش مشتركين أصلا بس كانوا شغالين مع آش قبل الاختبار آش جابهم كده آه، أكلهم آه، بيتي فور وقال لهم بصوا يا شباب عايزكم تقرفوا الواد ابراهيم ده وكلكم تقولوا بصوت عالي اجابه معينه غلط فهمني يا مستمعي آه، خليني خليني خليني كده اوضحها لك في السريع ابراهيم كان بيتحط مع سبعه تانيين كانوا بيقولوا كلهم اجابه معينه غلط قصد بصوت عالي بينما الاجابه الصح واضحه جدا لابراهيم ويقعد بقى قاش كده ورا كده يقعد يستنى بقى يشوف ابراهيم هيعمل ايه بالطريقة دي إبراهيم كان في موقف يمثل تأثير الأغلبية سبعة آخرين بيقولوا إجابة واضح إنها غلط ومتفقين عليها إبراهيم بقى هيمشي وراهم ويختار نفس إجابتهم ولا هيبقى ذكي ويختار الإجابة الصح للأسف أثناء الاختبار كان المشترك في أحيان كتير جدا بيميل للأغلبية بالرغم من سهولة الاختبار وسهولة توفيق الخطوط إلا إن إبراهيم كان بيختار غلط مع الأغلبية طبعا الاختبار اتعمل على أكتر من إبراهيم وأكتر من مرة لكن إبراهيم بس مثال يوضح لك يا مستمعي الجميل وتقدر تشوف الأرقام بنفسك لو حابب الغريب إن بعد الاختبار لما سأله إبراهيم على سبب اختياره للخط الغلط في أحيان كتير كان بيقول إن السبب هو إن الأغلبية اختارت وإنه ما كانش حابب يكون مختلف إبراهيم طلع غزالة من الغزلان في قصتنا بس بعيدا عن إبراهيم الاختبار ده وعواقبه المفروض يخلوك تفكر شوية في الحلقة دي أنا ما اتكلمتش عن الصح لأن الصح شئنا أو أبينا تعريفه بيختلف من شخص لشخص هناك العديد من العوامل التي تساهم في إنك يا مستمعي تقرر إيه هو الصح في حياتك لكن فكرة إننا ننسب الصح للأغلبية فكرة خطيرة شوف لما الموضوع كان عبارة عن طول خطوط وكان واضح أنهي خط هو الخط الصحيح كان إبراهيم برضه بيمشي مع الأغلبية فما بالكوا بقى بالأمور السياسية أو الاجتماعية أو غيرها اللي معتمدة على آراء وتفكير وحاجات ملهاش إجابة صحيحة واضحة تخيل كده إنك يا مستمعي عندك استعداد تدين شخص مش لإنك مقتنع ومش لإنك عندك دليل بس عشان اللي حواليك بيقولوا لك كده لما بتشوف الناس بتبص في السما فوق بتنسى تبص حواليك وتحت رجليك لمجرد إن الأغلبية بيبصوا لفوق في آخر الحلقة دي حابب أقتبس حاجة من كتاب The Art of Thinking Clearly يقول الكاتب لو 50 مليار شخص قالوا حاجة غلط لا تزال الحاجة دي غلط لو الحاجة الغلط دي طول خط مش هتفرق كتير بس تخيل في يوم من الأيام إن الحاجة دي بتخالف أخلاقك ومبادئك هتمشي ورا الأغلبية زي إبراهيم؟ ولا هتفتكر تسأل نفسك إيه هو الصح؟ قبل ما نقفل افتكر حاجة يا مستمعي الجميل لما أنت هتغلط القطيع مش هينفعك بحاجة وتصبحوا على نور طيب في آخر هذه الحلقة نحب نقول إن البودكاست ده من إعدادي وتقديمي أنا شخصيا تدقيق حقائق تمارا جبوري ولينا الديب إشراف تحريري هبة عفيفي تصميم صوتي وتأليف موسيقى محمد خريزات وبول ألوف تسويق سمية أبو عبد الله وبلا إبراهيم تصميم ال graphics أحمد منصور شكرا للدعم التحريري من كل فريق Kerning Cultures ناس لطيفة والله بجد بودكاست علمي جدا من إنتاج شبكة Kerning Cultures
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered slash covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered. slash covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F 150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F 150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F 150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.